بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد تأمين نكمل تعلمه مني وبرضه نركز على التعبير الجديد ده العبد البار أو العبد المختار وناخد فصل تاني أشعية 42 يقول هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع يسمع في الشارع صوت قصب مردودة لا يقصف عرفت أصلها جاي منين أشعية 42 إذا هنا بان الكلام قوي على كلم على المسيح بس بدأوا بكلمة عبدي وساعات في الترجمة السبعينية تتقال فتايا تتقال هو ذا فتايا فتايا تحتمل فكرة الابن كمان قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة النص ده أقرب للتركيز على المسيح مش كده وإن كان برضه ممكن يؤخذ منه فكرة لو تشبهنا بالمسيح ينطبق علينا الكلام يعني لو انت بقيت شبه المسيح انت كمان هتنور وانت كمان هتفتح عيون العميان وانت كمان تخرج ناس مقصورة من الخطية إنما الأصل في الكلام هو المسيح اللي جاب النص ده معلمنا مت نقله كده وهو بيتكلم عن المسيح فيقول هو ذا فتايا الذي اخترته هنا معلش معلومة مهمة عشان بيجي عليها نقد في على الميل وبتاع نت في زمن المسيح كان العهد القديم ترجم إلى اليونانية هو مكتوب أساسا عبري قبل المسيح بحوالي 200 سنة بطليموس ده كان راجل محترم امبراطور روماني مشغول بالثقافة قرر يترجم كل كتب العالم لليونانية لأنها ثقافة العصر فطلب من 70 شيخ يهودي يجتمعوا عشان يراجعوا على بعض ترجمة العهد القديم كله من العبرية لليونانية هي دي النسخة الأول ترجمة للكتاب في العهد القديم ودي اللي بيسموه النسخة الايه السبعينية السبتوجنت السبتوجنت دي لأن اليهود كانوا يمسكوا في كتابهم ما يطلعوش لحد الترجمة اليونانية بقت هي الأكثر انتشارا واستخداما فهمت الفكرة؟ واليوناني في زمن المسيح كان اللغة الثانية في العالم كله يعني إيه حتى تلاميذ المسيح البسطاء كانوا يعرفوا يتكلموا شوية اليوناني بدليل ان بطرس كتب رسالة باليوناني متى كتب كله كتب باليوناني حتى لو ايه لغة تانية لغة اليوناني لغة اولى عنده بولس اليوناني بتاعه عالي شوية بحكم الثقافة فاهمين لكن كلهم كانوا يعرفوا شوية يوناني فبدأوا يستخدموا الترجمة اليونانية أكثر ما يستخدموا الأصل العبري فهمت الحكاية؟ وهي دي مشكلة بعض مزامير الإجبية لما تلاقوها مختلفة عن نص مزامير الكتاب ليه؟ مزامير الإجبية نقلت قبطية عن اليونانية فدي الترجمة اللي بعدها من ترجمة لترجمة فاهمين؟ يعني القبطي نقل عن اليوناني والعربي نقل عن القبطي فإيه؟ مشيت سبعينية يونا... آه... سبعينية قبطية عربية بينما في النص اللي في إيدينا من العبرية للعربية على طول من هنا حصل اختلاف في بعض الألفاظ والمعاني معاني بسيطة أرجع للنص هنا هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسه لاحظوا في اختلاف بسيط لكن المعنى الإجمالي واحد أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم طبعا اسمه يكون رجاء الأمم دي ما تجيش علينا دي بتاعت المسيح وحده ليه؟ باسمه وحده رجاء البشرية يعني اسم يسوع المسيح هو الرجاء تعرف اسم المسيح تدخل السماء تعرفش اسم المسيح مفيش رجاء مفيش أمل أنت هو رجاؤنا أرجع تاني أفكركم بالقاعدة اللي حطها بولس أنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد إذا حتى لو قيل عنه عبد ما بننزعجش لأنه بحكم التجسد صار عبدا ولكنه ظل بارا فهو عبد وهو السيد أيضا ندخل على أول فكرة في النص أولا لما في يوم الغطاس يوم الثيوفانيا جه الصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت أي يهودي حافظ النصوص يلقط على طول إن دي بتحقق دي يعني إيه هو ده عبد الذي اخترته حبيب الذي سرت به نفسي فلما يجي الصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يبقى شعيا بيتكلم عن ده فهمتوا الفكرة ماشية إزاي إذا النص اللي جه من السماء الصوت اللي سمعوه على الأرض صوت الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت رجع كل الأذهان إلى الآية بتاعت أشعية 42 حبيبي الذي به سرت نفسي واضحة؟ يبقى إذا عهد قديم وعهد جديد بنأكد أنه هذا هو موضوع سرور الآب نص تاني في أشعية 53 ده يعني نص طويل بس هناخد منه جزء يقول أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن ليه كده إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح ناخدها من الآخر الأول مسرة الرب بيده تنجح هي اللي ماشية مع كلمة إيه الذي به سررت وحبيبي الذي سرت به نفسي يعني إيه ده الوحيد اللي هيعمل كل اللي أنا عاوزه يبقى المسيح على الأرض هو ده مسرة الآب يعني إيه مسرة الرب بيده تنجح هيعمل الخلاص اللي ربنا نفسه فيه للبشرية هيعمله ازاي هيدي عمر للبشرية هيطول في عمرهم ازاي هيديهم ازاي حياة أبدية هيجعل من نفسه ذبيحة اسم فهمتوا جعل نفسه ذبيحة اسم أنا برجع بالآية من الآخر للأول هو اللي هيعمل اللي يفرح الآب طب اللي يفرح الآب إن البشرية اللي ميتة دي تعيش للأبد حاضر تعملها ازاي هموت بدله هجعل من نفسي ذبيحة اسم ذبيحة اسم دي الذبيحة الأساسية عند اليهود بس دي حيوانات قال لا أنا هقدم أنا نفس الذبيحة ماشي فربنا وافقوا على المشروع كأنه يعني فالآب يعني سر بأن يسحقه بالحزن قال له خلاص ومال يعني إيه إذا إرادة الآب وإرادة الابن واحد في موضوع الفداء بمعنى هو داخل للبشرية عشان يفديها ف هل الآب مسرور أن الابن يتألم هي بالمعنى اللاهوتي ده اتفاق أو دي إرادة واحدة أنه أرسل ابنه ليفدي البشرية فمهما انسحق المسيح بالحزن وبالموت ما هي دي خطة الأب والابن هي دي مسرة الأب فاهمين إزاي؟ نقولها تاني دلوقتي الآب أبونا ما بنشوفوش لا يرى لكن هو خلقنا كأولاد ليه بوظنا المشروع بتاعه وحكمنا على نفسنا بالموت ما هي مسرة الأب إن البشرية ترجع تاني تعيش للأبد بعد الموت اللي دخل مين يتمم المشروع ده الابن الوحيد يتممه ازاي ان يبقى واحد مننا ويجعل من نفسه ذبيحة اسم طب الموضوع ده هيكلفه حزن مرار ألم بهدلة معلش فاهمين ازاي معلش يعني ايه لا اذا تهون عشان خاطر البشر فهمتوا ازاي؟ عشان كده يجي يوحنا يقول ايه او في العهد الجديد يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل بذل دي مكلفة جدا بالنسبة له بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به نكملها ازاي من تعب نفسه رجع بيتكلم عن عن المسيح من تعبه يرى ويشبع يعني قد ما هيتعب ويتصلب هيشوف بقى ايه هنشوف هيشوف ايه عبدي البار اللي بيتكلم الاب على ابنه بس مسميه العبد فهمنا ليه لانه اخذ صورة عبد عبدي البار مش بس هو بار يبرر كثيرين من الذي يبرر الله وحده يبقى عبدي البار هو المسيح لانه هو اله حقيقي فهمتوا الفكرة عبدي البار يبرر يعني ده مش بس بار ده بار ويبرر يبقى ده طبعا ربنا ولكنه أخذ صورة عبد وآثامهم هو يحمل يبقى نص صريح بيركز على العبد البار بيشرح لنا أنه هو المسيح بيأكد على تجسده بيأكد أنه بيعمل مسرة الآب اللي هي إيه خلاص البشرية إيه الحاجة اللي تفرح ربنا كل الناس تدخل السماء كل البشرية ترجع لحضنه تاني ايه اللي يحزن ربنا ان كل واحد كل يوم حد يبعد ويهلك لما رجع الابن الضال كان الاب الاب فرحان جدا من هنا تيجي بقى لما اتولد المسيح اول ما اتولد المسيح على الارض سمعنا الملائكه سابت السماء وقالت المجد لله في العالي وعلى ايه الارض السلام بالناس المسر من امتى في الناس المسره الحقيقه ربنا ملوش مسره في البشر من بعد الخطية لكن بما أن المسيح دخل وسط البشر وهيبررهم هيرجع الآب مسرور بإيه؟ بالبشرية فهمتوا حاجة ولا تهتم؟ نقولها تاني دلوقتي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت الوحيد اللي يبسط الآب القدوس البار الذي بلا خطية احنا هنبسطه على ايه؟ مفيناش حاجة عدلة مش كده؟ طيب امتى ممكن نبسطه؟ لما يبررنا لما نبقى شبهه لما نلزق له لما نختفي فيه فبقينا احنا كمان عاجبينه فهمتوا الفكرة يبقى احنا ببساطة لما بنتعلم نبقى في المسيح او شبه المسيح او تبع المسيح في الناس المصر فتح نفس السماء على الارض اه المصالحة الاب فرحان بالبشرية الجديدة من خلال ابنه فاهمين الابن هو اللي شايلنا كلنا عشان كده احنا بنبقى تبعه احنا اعضاء في جسده من هنا كل واحد فيكم قادر انه يسعد ربنا طب بس انا خاطي اما انت بتستخبى في المسيح وتتجمل بالمسيح ويبان عليك المسيح خلاص تفرحه لما تعمل حاجة من الحاجات اللي بيعملها المسيح تفرحه لما تقول كلام زي اللي بيقوله المسيح انت بتفرحه ففي الناس المسرة يعني ربنا فرحان بالبشرية عادت فرحته بالبشرية من خلال التجسد زمان فرضه في نبوة تاني قالت ايه كان هنا المسيح بيتكلم بلغة المؤنث لأنه كان بيتكلم عن الحكمة حكمة الله هي المسيح في أمثال 8 فالحكمة بتقول أنا طبعا ده نص طويل كله عن المسيح اللي هي الحكمة بنت بيتها ونحتت أعمدتها السبعة وهيأت مائدتها كلام كله كده رموز وأسرار فرح في مسكونة أرضي ولذاتي مع بني آدم يبقى المسيح بيتلذذ بالبشر بيحبهم والآب بيفرح بالبشرية لما تكون نظيفة زي ابن الوحيد لما يتشبهوا بابن الوحيد لما يبقوا تبعه تبقى ربنا يتلذذ بالبشر كده بحب أول سؤال يشغلنا أو أول تأمل إزاي تفرح ربنا لأن الآية اللي بدأنا بها الكلام هو زفتاي الذي اخترته حبيبي الذي به سرت بنا سرت بنفسي ايه رأيك اللفظ ده يتقال عليك تصور ربنا يجي يوشوشك ويقول لك انت حبيبي انت عاجبني انا مبسوط بيك يا سلام ده الواحد ما يستحملش روحه لو سمع كده طب هل ده ممكن ممكن طب امتى هيحصل حاجة زي كده ان يقول لك انت حبيبي اللي مفرحني تشبه المسيح وده موضوعنا الأساسي إن أنت تحط المسيح قصادك وتقلده تتلمذ عليه تقلده في كل حركة في كل خطوة في كل كلمة يبقى على قد ما تركز في المسيح على قد ما هينطبق عليك المعنى ده هيقول لك حبيبي الذي به سرة نفسي بمعنى آخر إنك دايما تخضع لإرادته ما هو المسيح له المجد ما يميزه عنا إنه ما بيعملش حاجة أبدا إلا ما يرضي الاب مش كده لان هو والاب واحد في الجوهر بقدر ما ارادتك تتظبط على اراده ربنا بقدر ما تفرح عاوز تعمل ايه في شغلك اساله تحب اعمل ايه يا رب في الشغل عاوز تقول لفلان ايه ما تساله اقول له ايه يا رب طب ازعق ولا افوت ما تساله اصوم ولا اطنش اساله إذا كل ما تخضع لإرادته أنت بتفرح كمان بما أن الله محبة يعني لو بسطنا الموضوع خالص وقلنا الله محبة من الآخر كده يبقى إيه اللي يسعده انك تعمل اي حاجة في اي وقت بمحبة تعمل اي حاجة في اي وقت مع اي حد بمحبة هتصلي صلي بحب هتخدم اخدم بحب هت... ه- هتسامح سامح بحب هتاكل كل بحب مفيش مشكلة اللي انا اقصده ايه مارس الحب النقي في كل شيء في كل وقت مع كل حد يبقى بالتالي برضو بتفرح ربنا لان هو القصة كلها مرتبطة بالمعنى ده هو ده عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم هنا تعلموا مني نركز على فكرة ربنا يسوع جاي من المهام الأساسية اللي عليه أن يخرج الحق للأمم هنا مفهوم مهم برضو أحبائي كلمة الحق في الكتاب يقصد بها تروث الحقيقة لا يقصد بها عادة العدل وإن كان العدل والحقيقة مرتبطين لكن هي في اللفظة اليونانية الإليسية دي أو المعنى ده مقصود بيه تروث يعني في الأصل يقول لك بالحقيقة نؤمن أو الحق نؤمن فنحن نؤمن بالحقيقة فكلمة الحق في أي آية حاول تفهمها الأول على كلمة الحقيقة فالمسيح جاي يخرج الحقيقة للأمم يعني إيه؟ كل الناس تايهة عن الحقيقة لغاية دلوقتي الناس مش عارفة هي عايشة ليه والناس مش عارفة مين ربنا والناس مش عارفة هو أحسن حاجة الواحد يقضي بيها الدنيا إزاي ما هي حقيقة الوجود ما هي حقيقة الإنسان ده كل ده فلسفات ومش كده فهنا يخرج الحق للأمم يعني هو المسيح جاي يقول أنا هو الحقيقة أنا الإنسان الكامل وأنا الله اللي كان غير منظور فحلت لكم أصعب سؤالين بتقولوا مين ربنا أنا بتقولوا مين الإنسان البيرفكت الشكل الأمثل أنا برضه فلما يجي يقول أنا هو الحق يعني أنا هو الحقيقة التائهة فيخرج الحق للأمم يعني إيه كده صح هو ده الحق هي دي الحقيقة في ربنا ولا مفيش فيه مين ربنا ده طب الإنسان المظبوط قوي شكله إيه هو ده فهمتوا الفكرة فلما يقول أنا هو الحق أو يخرج الحق للأمم الأمم دي شعوب جهلة فالمسيح جاي ينور العالم ويقول أنا هو الحق طب لما تتشبه بالمسيح تعمل إيه مش هتقول أنا هو الحقيقة بس أنت هتمشي ورا الحقيقة هتقلد الحقيقة فهيبان فيك نور المسيح هيبان فيك الإنسانية الصح الصح في الإنسانية إنها ما تكذبش الصح في البني آدم إنه يحب وما يكرهش الصح في البني آدم إنه يخدم ما يتخدمش لما ربنا خلقه الموديل الأصلي بتاعه هو هو المنظر ده فهمت الفكرة؟ من هنا يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلا بي لما اتكلم المسيح عن يوحنا المعمدان بعد ما موتوه قال لهم انتوا رحتوا ليوحنا فشهد للحق فما عجبكوش لأن يوحنا كان بيعمل إيه؟ عارفين يوحنا كانت رسالته الأساسية إيه؟ كده هو ذا حمل الله كان بيشاور على المسيح كانش بيشاور على نفسه أبدا كان لما اتلموا حواليه ناس كتير قوي بقى ومهيصين له قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ انا ما استاهلش افك رباط جزمته هو ال... هو اللي جاي انا لست الا صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الحق لكن انا مش هو ده هو لسه جاي فجاي يشهد للحق احنا نعمل كده بقى نشهد للحق بحياتنا وبكلامنا بحياتنا الاول ان احنا نبقى شبهه بكلامنا نقدم المسيح للناس في آخر رسالة يوحنا يقول نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق نحن في الحق طول ما احنا في ابنه يسوع المسيح يعني طول ما لازقين للمسيح هنمشي صح هنعرف الحقيقة هنتعرف عليها أكتر هتبان علينا أكتر هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية مثلا سؤال الحياة الأبدية النهاردة لو جبنا عشرة من العالم كله هتلاقي سبعة سبعة لا يؤمنون في حياة أخرى كارثة شوفوا قد إيه الشيطان ضحك على الناس واثنين يؤمنوا بحياة أخرى عجب يعني يا إما reincarnation اللي هي ممكن يبقى قرد ممكن يبقى ثعلب ممكن يبقى ناموسة مثلا يا إما آه حاجات بقى من النوع اللي إيه اللي ما طالوش في الدنيا ياخده أو يبقى عذاب مستمر إيه ده لا ده حق ولا ده حق يمكن أقل من واحد من عشرة اللي مدرك الحقيقة اللي صاحب الحقيقة قالها إن الحياة الأبدية هي فرح هي حب هي سلام هي صعبة الوصف من كتر جمالها لكن الموضوع مش حسي جسدي مادي ولا هو ال downgrading لتحت يعني لا ده المسيح جاي يرفعنا لفوق ده التارجت اللي كان قاصد بيه ربنا الخليقة من البداية اللي هي الحياة مع الله في قداسة وكمال وطهارة وبساطة ومتعة مين اللي ديان بدي اللي ماسكين في الحق بس فهمتوا الفكرة يبقى احنا بنمشي ورا الحق نتشبه بالحق نشهد للحق بنمشي وراه كل يوم نقول بالحقيقة نؤمن وضمن إيمانيتنا بنقول الإله الآب والابن والروح القدس وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار كل ده حق كل ده حقيقة كيف نخرج الحق قلنا أولا نؤمن به لو واحد ما أمنش بالحق يبقى كل اللي جاي ده مش هينفع هيعيشه ازاي إذا كان مش مؤمن به هيتشبه بالمسيح ازاي اذا كان لا يرى في المسيح لا الها كاملا ولا انسانا كاملا احنا المسيح وفر علينا المسألة لان هو الاله الكامل الحقيقي وهو الانسان الكامل الحقيقي فخلاص انا همشي زيه عشان ابقى انسان كامل وهو بلاهوته بروحه القدوس هينظفني ويساعدني يبقى الاعتراف بالحقيقة او التشبث بالحقيقة او الايمان بعد كده بالحقيقة بعيش يعني ايه بظبط نفسي كل شوية على على الشكل ده عارفين ترتيلة صورتي عندك لما بنقول رجعني تاني لشكلي الأولاني هو شكلي الأولاني ايه الخالق الناطق المسيح أثناسس الرسول له اجتهاد كده أو تأمل جميل أوي كان يقول هو مين الأول آدم ولا المسيح زمنيا آدم طبعا كذا ألف سنة قبل المسيح لكن هو آدم اتخلق على الصورة اللي المسيح جاي بيها هو في حاجة غريبة عن ربنا يعني المسيح عارف هيجي شكله ايه واخدين بالكم خلق آدم على صورته فالأصل هو المسيح لكن آدم لم يتشبث بشكل المسيح لما كسر الوصية دخل الفساد فهمتوا الفكرة؟ فاتلخبطت الصورة فرجع المسيح تاني عاوز يرجع له الشبه اللي راح منه واضحة حكاية تناسس بمثل لطيف الملك عمل صورة جميلة جدا لابنه الوحيد وحب الصورة جدا وتعلق بيها فجه واحد بيكره الملك دي حكاية في كتاب تجسد الكلمة بتاع سنس لطخ الصورة عشان يغيظ الملك فالملك جاب الفنان الوحيد اللي عنده اللي عمل الصورة اللي هو روح الله اللي خلق وقال له ايه صلح لي الصورة قال له محتاج الأصل قال له جيب لك الأصل خلي بالكم المعنى جاب الابن عشان يظبط الصورة تاني عليه فاهمين الفكرة يبقى هي الصورة من الأصل مخلوقة على الابن ولما تشوهت لازم يجي الابن تاني عشان نظبط عليه الصورة فهمت الفكرة فالمسيح بتجسده أعاد لنا الأصل في الموضوع ده ده المفروض هو ده البني آدمين هو ده الشكل الصح اللي المفروض كل الناس تعيش عليه التواضع والوداعة والبساطة والاحتمال والحكمة والطيبة وال... كل الحاجات الحلوة في المسيح دي هو ده الأصل في الموضوع هو ده آدم كما أراده الله فهمت الفكرة؟ فهنا بالحقيقة نعيش أنا بحاول أعيش كده بقى عشان أبقى عشت الحق يبقى يخرج الحق للأمم عشان كده كل واحد فيكم مجرد يعيش صح بقى نور في مكانه في جيرانه في قرايبه في الشارع لأنه بقى قريب للحق فبقت الناس شايفة الحقيقة على رجليها أو في ناس ما بتكذبش في ناس بتعمل خير في ناس بتفكر في غيرها مش في نفسها في ناس مش خايفة تموت في ناس يعني ما عندهاش حاجة وحشة جواها الله يعني ده البني آدم بقى مش ده التاني ده المشوه مش ده الطبيعي تيجي بقى نمرة ثلاثة بالحقيقة نشهد يعني المفروض نتكلم بقى كمان نقول يا جماعة كده غلط وده بقى رسالة كل من يخدم وكل من يعظ انه بيقول السكة دي غلط السكة دي هي اللي صح بعد كده الآية تقول إيه لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع لا يسمع في الشارع صوت هنا معناه إيه إعلان الحقيقة مش محتاج دوشة الموضوع عاوز آه، هدوء لا يصيح يعني انت مش مضطر تزعق وتمشي الناس بالعافية وراك ربنا يسوع لم يفرض نفسه على أحد بص المسيح لما دخل العالم قعد 30 سنة ساكت بس عايش الحق يعني ايه ولا غلط عايش صح فهو عاش قبل ما اتكلم 30 سنة مش بيخدم خدمة تعليمية خالص بس عايش perfect perfect man من هنا معناها ان الانسان الكامل يشتغل اه يشتغل ياكل طبعا ياكل يحضر افراح وماله ي- ينام ويع- وي- ويضحك وكل اه ماشي ما المسيح قعد 30 سنه الثلاث سنين الاخرانيين ابتدى يشهد بقى ابتدى يتكلم ابتدى يعلن عن الحقيقه لكن من غير ما يصيح يعني ايه لانه دايما كل واحد بيدعي الحق تلاقوه ايه بيتخانق دعاة الحق لازم يتخانقوا انما الحقيقه الهادئه بتاعه ربنا دي في الخناق لانها حقيقيه فاهمين ازاي فهي مش محتاجه الصوت العالي عشان نثبتها هي حقيقيه فتلاقوا اللي متاكد من الحقيقه ما بيتخانقش فلا يصيح بيقدم ومن يقبل فليقبل من له اذنان للسمع فليسمع اللي مش عاوز هو حر ويفضل يكمل رسالته ويترفض ولكن مكمل رسالته وبعدين تاخدوا بالكم بقى ان رسالته وسيلة الإيضاح بتاعتها إيه؟ ها؟ هو يعني أي حاجة بيقولها تبص فيه تيبيكال يعني مش بيقول حاجة هو ما عملهاش مش بيقول حب الناس هو مش بيحب مش بيقول سامح هو مش بيسامح مش بيقول كل حاجة بيقولها ببساطة راكبة عليه تمام ما يعمله يعلم بيه هذه الحقيقة لأنك أنت توزن الحقيقة إزاي هو ده كلام شعارات ولا حياة لو حياة جميلة خلاص وماله تبقى حقيقية ما أكثر الشعارات هنا المسيح ما كانش يقول ولا كلمة شعر يقول في المزمور في روميا أقول لعلهم لم يسمعوا بل إلى كل الأرض خرج صوتهم وإلى أقصى المسكونة أقوالهم يعني إيه في مزمور أصله كان زمان يقول إيه الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم فمين يعني إيه يعني اللي معاهم الحق فعلا ما كانوش بيزعقوا النهارده كلكم تسمعوا عن امبابولا اول السواح مثلا امبابولا ده ما نطقش في حياته 70 سنه بيشوفش بشر شوفوا كم مليون مسيحي سمع عن الامبابولا بعد كده ايه منطقه الراجل ده اللي اساسا ما قالش وعظه في حياته ما هو المنطق وراءه الذين لا تسمع اصواتهم بس هو عاشها صح عاشها صح يعني حب ربنا حب الناس اختار السكه دي كل الناس عرفت ان في راجل عظيم اسمه فلان حب ربنا وحب الخير و- وحب السماء واشتاق يوصل لها فعاش على الارض كده مش عاوز حاجه من الدنيا اذا محدش سمع بيه في زمنه ومحدش سمع له كلام بس منطقه وصل لا يصيح فاهمين الفكره انا بس بوصل لكم المجادلات والمهاترات مش هي الشهاده للحق لو اتحمقت في خناقه مين يثبت رايه انت طلعت بره الموضوع لا تصيح الموضوع ما تجيش كده ما تجيش الامور بالطريقه دي مره المسيح لما اتكلم عن التناول وكان مصر رجعوا يهود كتير ما عجبهمش الكلام أم قال للتلاميذ إيه أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا أنتوا كمان عاوزين تمشوا حابين تمشوا امشوا. قال لا مش أنت بتقول الصح أيوه بس أنا ما بفرضوش على حد أجابوا سمعان يا رب إلى من نذهب ده بقى اللي لقط وكلام الحياة الأبدية عندك هنروح فين ونسيب ال... إحنا بنفهم كل الصح منك لما كان بيتحاكم المسيح بيلاطس سأله سؤال شديد قال له هو أنت ملك؟ قال له أنت عارف إني ملك أو أنت بتقول إني ملك أنا اتولدت ملك وجيت للعالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي شوفين دي معناها إيه؟ يعني اللي شغله الحقيقة فعلا هيفتح ودانه في ناس مش عاوزة الحق في ناس ما ترتاحش للصح فلازم تغلط لكن اللي اللي الإنسان الطبيعي اللي بيبحث عن الحقيقة هيرتاح جدا للي بيقوله ربنا هتطل هتلقط معاه على طول فقال له بيلاطس ما هو الحق ولما شوف التعبير ده غريب جدا ولما قال هذا ايه خرج انا متصور يقول لما قال هذا قعد عشان يسمع بقى اهم سؤال ما هو الحق قول لي بقى بدل انت اللي عندك الحق لا لما قال هذا خرج يبقى هو عاوز يعرف ولا مش عاوز فهمتوا الفكرة في ناس بتسأل على الحق بس مش مستنية الإجابة خرج وقال لهم أنا مش لاقي فيه علة هو الحق بيداعبه هو حاسس المسيح مش غلطة فالإجابة مقنعة لأن هي الإجابة كانت إيه ما هو الحق الإجابة إيه أنا فاهمين إزاي أنا هو الحق فهو طلع بيقولها من غير ما يقصد أنا مش شايف في غلطة لكن هو مش قادر يحتمل الكلام لأنه في ضغط عليه مركزه وكرسيه والإمبراطور اللي فوق راسه وغسل إيديه بعد كده وتهرب من الحقيقة فهمت الفكرة؟ يبقى هنا الواحد أنا برجع للآية اللي ابتدينا فيها يخرج الحق للأمم عارفين لو إحنا مسيحيين مظبوطين الآية دي تشغلنا جدا يعني إيه؟ أنا عايش صح أنا عايش بالتروس أنا عايش معنى الحياة كما يجب أن تعاش الحياة اللي قصدها ليا ربنا حياة كلها حب كلها خير كلها رحمة حياة بداية الحياة الأبدية شبه المسيح وده يطلع الحق للأمم يعني الناس كلها تشوف وبعد كده يقول قصبة مردودة لا يقصف فتيلة خامدة أو مدخنة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق مرة تاني بيقول عايزين نتعلم من المسيح الحتة دي يعني ايه قصبة مردودة ما يقصفش يعني اي شخص very fragile يعني هش جدا قابل جدا للكسر يلص يعني حوطه كده بمنتهى الحب والحنية ودي طبعا لو راقبتوا حياة المسيح تلاحظوا انه ده فعلا خط في كل علاقاته يتعامل برقة شديدة جدا زي لما تلاقي box مكتوب عليه fragile تلاقي العامل المحترم يشيله بحساب جدا ما يرزعش المسيح ما يرزعش أبدا مثلا افتكروا التي أمسكت في ذات الفعل ودي عليكم حفظ الشاطر منكم يحفظ النص اللي في ال pamphlet ايه الرقة دي دي ست صعبة وطال ماسكينها من زنا ورمينها له كده على الأرض شكلها ملخبط وبيقولوا له موسى قال تترجم وجايبين الطوب جاهز وهو يقوم ويركع جنبها ويقعد يكتب لها على الرملة وما يسألش فيهم وما يردش عليهم و... ولما يستمروا يسألونه يقول لهم اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بس استنوا لما اقعد جنبها يرجع يركع جنبها تاني ويكتب تاني على الأرض وكل تركيزه فيها هي عاوز يقول لها أنا معاك ولو ترجمنا نترجم سوا ولا يهمك وبعدين لما كشفوا منه وابتدوا يمشوا قال لها أما دانك أحد قالت له لا قال لها ولا أنا قصبة مردودة لا يقصف فاهمين دي واحدة مبعبعة خالص مذلولة عندها إحساس ذنب بشع عندها إحساس بالفضيحة فظيع يعني أسوأ لحظة ممكن تحط فيها إنسان العار والخزي والبهدلة والذل وال... وطبعا اللي بيوصل للدرجة دي أكيد كمان في ماضي صعب وفي كراهية وفي لكن هو لا يقصف يعني مش يكمل عليها خالص فتيلة مدخنة واحدة خلاص بت بت بتدخن يعني على آخرها لا لا يطفئ فهمتوا الفكرة؟ أدي الحق أدي ربنا الحقيقي وأدي الإنسان المخلوق على صورة ربنا المفروض يعمل كده يبقى لما يكون حد الناس كلها دايسة عليه احنا كلنا لازم نتلم نشيله فوق راسنا لأن هو كده كده مداس في الدنيا الفقراء وال... والجهلة وال... الناس دول قصبة مردودة لأنه في الدنيا ما ادتهمش كتير احنا لو تشبهنا بربنا وتعلمنا منه هنركز على دول الفئات اللي هي دايما تحت دي وما أكثر بطرس بعد الإنكار لو واحد فينا اتعامل مع ربع الموقف اللي اتعامل مع المسيح وبطرس أديكوا كذا level أول level لا يمكن أكلمه تاني ندخل في level تاني لما أشوفه هدهم له يعني level تالت أنا بس هعاتبه عشان أحاول أنسى دي level ها وده كلهم ناس كويسين يعني يعني عاوز أقول إيه إن مجرد بس مش عاوز أشوفه يبقى كويس إنك مش هتأذيه لا المسيح بقى شوفوا القصبة المرضوضة لا يقصف ده عاوز يطمنه من غير ما يجرحه أنا مش زعلان خالص الله يعمل له غزوة كده ويقعده يقول له هو أنت بتحبني؟ أنت عارف أنت تعلم أني أحبك قال له ترعى خرافي دي له أكبر مسؤولية عنده تشتغل مطرحي شويتين أنت بتحبني؟ أيوه يا رب ترعى خرافي قدام كل الرسل هم يبصوا لبعض تلاقيهم ايه ده مش هيقول له حاجه تاني مش هيلمح له حتى مش هيخبطه خبطتين مش هيرزع له ثالث مره انت بتحبني هي لما اتسال ثالث مره خد قال له انت عارف كل حاجه انت عارف ان انا بحبك قال له ارعى خرافي وافتكر بقى ثالث مره هيقول له اطلع من دول لا ثالث مره ارعى خرافي برضه قصبة مردودة لا يقصف شوفوا الحنية قد ايه انتهى الرقة مفيش حاجة اسمها خلاص ما غلطت ما انا عارف انك زعلان خلاص ما انت زعلت من نفسك يا بطرس وانا عاوز اكتر من كده انما احنا حتى لو واحد ندم قدامنا ساعات ما بننسلوش واحدة زي مرثا والاهتمامات والاضطراب مرثا اتلهت في يوم وعملت عزومة وبدل ما تكرم المسيح لمته فانت جاي لك ضيف بدل ما تقعد تكرمه يعني قلت له مش تقول لها تقوم تشتغل معاه هم واخدين على المسيح لانه كان بيبات عندهم كتير بس وقع اللوم على المسيح انه سايب مرسى في المطبخ لوحدها ومريم شغاله مريم قاعده تسمع بس فلامت المسيح ولامت مريم بالمره وبعدين ربنا يسأل لها انت بس مشغوله زياده ليه ده الحاجه الى واحد انما هل اتغيرت علاقة ربنا يسوع بمرسى؟ بصوا بعدها اللقاء لعازر تحسوا إن مرسى أقرب من مريم هي اللي قابلته الأول وحكت معاه وأجدع من مريم معنى كده إيه؟ إنه مش معنى إن مرسى انشغلت في المطبخ وما عملتش اللي المسيح كان عاوزه إن العلاقة بينهم اتهزت خالص وماله غلطة وسوء تقدير وما حسبتهاش صح لكن مرسى دي بنتي أدنى تغيير في العلاقة مرسى زي مريم بالظبط حبايبه تمام ويفضل البيت يقول لك بيت مرسى وأختها مريم يعني معروف بمرسى أكتر من مريم إحنا ساعات لما يحصل موقف تلاقي العلاقة اتخلخلت لا قصبة مردودة لا يقصف مهما كانت النفسية ضعيفة ولا حساسة ولا غلاطة ولا ما يقصفش حد أبدا ده درس بقى كتير في العلاقات ده احتاج مننا تركيز في حاجات كتير قوي ازاي الواحد يتعلم الرقه تعال نحط كام فكره كده اتعلم تعذر لانه احنا مشكلتنا يا جماعه بنشوف الغلط مش دايما بنستوعب ما وراء الغلط الست التي امسكت في ذات الفعل تعالوا نألف سيناريو كده ايه اللي وصلها للحظه دي انا من خبره يعني خدمة قد كده أحكي لكم خمس ست سيناريوهات يخليكم تعذروها طفلة اعتدي عليها كذا مرة في طفولتها أو أهلها استخدموها تشتغل الشغلة دي أو واحد ضحك عليها و... ولعب بيها أو من ضيق اليد ومن الفقر اتذلت وبعدين أمسكت في ذات الفعل تعذروها ولا لأ لكن مين هيفكر بالطريقة دي فهمت الفكرة؟ في اللحظة دي كل التفكير دي مجرمة دي زانية مش كده؟ لكن المسيح الرقيق الذي قصب مردودة لا يقصف بص بص تاني دور على طول على عذر البهدلة دي هو حد كان يحب اللحظة دي حد كان يتمنى الذل ده شوفوا طريقة المسيح بقى عاوز تتعلم تعلم تعذر وراء كل مجرم في عذر وراء كل خاطي ممكن تلاقي عذر إذا كان ربنا بيحامي عننا وبيعذرنا طب ما نعذر بعض بالأولى ما كلنا في الهم سوا اتعلم تشجع ده المسيح قال لها لأول مرة في حياتها لقب الاحترام يا امرأة دي لقب اللي هو اللي بيتكلموا بيه مع الناس المحترمين تصور انه بيتكلم مع واحدة ست من النوع ده قال لها حضرتك بعد كل اللي هو شايفه اتعلم تشجع أما دينك أحد ولا أنا امشي بسلام خلاص ولا تخطئي أيضا حاططها لها في الآخر كده من غير ما يجرحها شجع الناس لأن قصبة مردودة لا يقصف أنت كويس أنت كويس أنت هتنجح المشكلة هتتحل كله هيبقى كويس شجع هي دي لا يقصف طبعا احنا عندنا بنقصف على طول يعني ايه مقصوف الرقبة ده كلمة اللي اي حد يغلط على طول نقد وإدانة وخبط ورزع وهد اتعلم تحط ثقتك في الناس حط رجائك في الناس لأن المحبة تصدق كل شيء ترجو كل شيء يعني إيه لو بتحب اللي قدامك تعشم فيه كتير تعشم له يعني تتخيله أحلى من كده ما تصدقش منظره الحالي تصدق منظر تاني أجمل وهي دي رؤية المسيح ونظرته في الناس ما شافش شاول الطرسوسي زي ما كل الناس شايفينه المجدف المضطهد المفتري شاف شاول الطرسوسي الإناء المختار ما شافش السامرية الست المنحل اللي معاش على ست رجالة قبل كده شافها الخادمة المبشرة ما شافش المجدلية اللي من كتر شرها سكنوها سبع شياطين شافها مبشرة القيامة ادي الرقة ادي اللي يخليك قصبة مردودة لا تقصف هتقصف ازاي اذا كانت القصبة دي هتبقى اساس متين بعد كده يتبني عليه عمارة تقصفه ازاي ضع ثقتك في الناس اللي حواليك لا يكل ولا ينكسر حتى أضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته لا يكل ولا ينكسر درس تاني نتعلمه من المسيح اللي الهدف قصاده واضح ما يكلش وما يتكسرش يعني ايه ما يتكبسش الخدمة مليانة كفسات الحب بيتعور كتير الحب بيتعور يعني ايه الأم اللي بتحب عيالها ياما بتتكبس والزوجة اللي بتخدم جوزها بأمانة وحب ياما ما بتتقدرش والأصدقاء أحيانا ما يعني ما يحصلش الوفاء في كسر ما تتكسرش بمعنى إيه ما تسيبش المبدأ يقف لا يكل ولا ينكسر ربنا جاي يخلص البشر البشر ما بيقدروش وما بيفهموش مش مهم هيفديهم ويكمل معاهم لا يكل ولا ينكسر ده درس عاوزين نتعلمه ان الواحد ما يبقاش بيتحرك بردود الافعال قبلت مني اكلمك تاني ما قبلتش ما اعرفكش لا انا بحبك وهفضل هخدم واستمر لانه في هدف ومبدا يقول بعد يومين خرج من هناك ومضى الى الجليل لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامه في وطنه يعني ايه ده الواحد لما ما يلاقيش تقدير من اقرب الناس ده يتكبس ده يكل لا في وطنه محدش مقدره خالص مش مهم وكمل رسالته عادي يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع عمل معجزات كتير قوي لأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الناس لأنه علم ما كان في الإنسان المسيح عارف كويس قوي أن كل اللي بيعمل معاهم معجزات دول في وقت الجد إيه هيجروا ومش هيعرفوه وكتير منهم ممكن يتشكك حتى في اللي حصل وليكن لا يكل ولا ينكسر التلاميذ أقرب ناس اللي خدوا على حس ومجد وسمعة وبقوا قيمة وبقت الناس بتتلزق لهم لأن دول تلاميذ المسيح قال لهم كلهم كم تشكون فيا في الليلة دي ولا يكل ولا ينكسر كلهم هيشكوا ولسه بتحبوهم أيوة طبعا ده يعني موقف صعب قوي ازاي الواحد يتعلم هنا المثابرة اخر كلمة فعلا اللي هي عدم الكلل احذر الاحباطات يعني ايه لازم يوميا ما كانش اكتر من في اليوم الواحد في احباطات احباطات من الناس احباطات من نفسك احباطات من الظروف احذرها يعني ايه توقعها لكن ما تقعش تحتها ما تتكعبلش فيها طبيعة أصحاب الرسالة أن يتعرضوا للإحباطات وأنت صاحب رسالة أنت كمسيحي تتشبه بالمسيح عاوز تقدم حب وخير وسلام ومبادئ وتخدم طبيعي يحبط تحصل إحباطات ناس ما تقدرش ناس ترد عليك الظروف ما تسمحش توقعها ولا تقع تحتها عشان لا تكل ولا تنكسر ياما ناس ركنت بسرعة قدم محبة وبعدين قال لي بعد كده ما بثقش في حد أبدا كسرت هو معنى إن واحد ما ما استاهلش ال- المحبة بتاعتك خلاص هتبطل تحب الناس وتخدم طب ما أنت اللي اتكسرت لا مش معنى إنك فشلت مرة يبقى خلاص تشطب على المبدأ المبدأ صح احذر صغر النفس اللي يجيب كلل إن الواحد يركز على نفسه يقول أنا مش نافع أنا مش قادر لا أنت بربنا قادر ونافع مش معنى التعثر أو إنك أنت مش عارف تمشي شوية إنك تركز في نفسك وتقول أنا لا بطل تقول أنا المسيح له المجد ياما خد إحباطات خلي بالكم المسيح نفسه اترفض كتير أوي واتشتم كتير أوي وما كانش حد بيحترمه في جيله بالساهل ما تبصوش على آخر فترة لما بقى كل الناس بقت تجري وراه عشان المعجزات وطبعا وقت الصليب بانت جدا كمية بقى إحباطات ما حدش يحتملها لكن مفيش صغر نفس معنى إيه ما تبصش بقى وتقول أصل أنا وحش أنا مش نافع لا دي ما تحمكش من حاجة مش كده ما تتكسرش لا يكل ولا ينكسر احذر ضياع الهدف آخر كلمة حاسب الهدف في روحك أنت عايش عشان تبقى شبه المسيح عشان تشهد للحق يخرج الحق إلى الأمام أو يخرج الحق للأمم عاوز تنور زيه كمل رسالتك لو ضاع منك الهدف طبعا هتقع هتكل وتكسل احنا مش عايشين عشان نعمل فلوس ولا عايشين عشان نربي عيالنا ولا عايشين عشان نعمل اسم في المجتمع احنا عايشين عشان نقدم الحق ونوصل بيه للسماء لإلهنا كل مجد وكرامة